الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد ف حد عارف العنوان؟ احنا قلناه المرة اللي فاتت وموجود يعني ايه؟ لا هو كده بس اه فرق كتير يعني هو الدرس المرة دي هيبقى للبنات اكتر او للبنات خالص فانتوا روحوا آه بس هم لهم علينا حق بدل ما نفضل ننتقد واحنا ما بنعملش حاجة صح خليني اقول لكم قصة في البداية كده حصلت ان زوج وزوجة كانوا في زماننا ده بالمناسبة عايشين حياة عادية مستواهم المادي والاجتماعي متوسط وكان عندهم ولد وبنت وكالعادة هما بيتمنوا لهم كل خير ويتمنوا لهم ان هما يجيبوا لهم الدنيا كلها زي ما بيقولوا لحد ما الولد كبر والبنت كبرت والولد كان اكبر من البنت بحوالي اربع او خمس سنين وفي يوم بعد ما البنت دخلت الجامعة راحت لوالدها وقالت له بابا انا قررت ان انا اتحجب الاب كان في غاية السعادة مبسوط جدا يعني الحمد لله بنتي اللي انا ربيتها و... في ثقافة معينة وبشكل معين اللهم لك الحمد خدت القرار من نفسها وأي نعم متأخر شوية لكن خلاص هي اللي خدته جاية وبابا أنا عايز أتحكم ففرح جدا وقال لها أهم حاجة بس تكوني مقتنعة مقتنعة عشان خاطر دي خطوة مهمة جدا في حياتك لو خدتيها ما ينفعش تتراجعي بأي حال من الأحوال خلاص أكيد تمام تمام بابا ده قرار انا عايز اتحجب خلاص مفيش مشكله وهديه ليكي انا هديكي آه الفلوس دي انزلي بقى عشان خاطر هتتحجبي بقى البسي آه جيبي هدوم تانية عشان خاطر تنفعك في الحجاب لان اللي قبل كده ممكن ما تنفعش طبعا البنت فرحت جدا انها خدت فلوس وهتنزل تشتري اي حاجه يعني لان البنات عندها فيروس اسمه انا عايز اشتري ما بتخفش منه في الغالب منه هي قد كده ورجاله كتير عندهم نفس الفيروس بالمناسبه المهم خدت الفلوس ونزلت تاني يوم من اول اليوم رجعت في اخر الليل طبعا هم قلقانين عليها بس عارفين ان بنتهم رايحه تشتري هدوم جديده عشان خاطر خلاص بقى هتتحجب وبعد كل اليوم ده كل اليوم الطويل ده ايه اللي حصل قامت البنت جاية بكيس واحد شنطة واحدة وداخلة بيه البيت الأب بص كده وهي داخلة قالت له السلام عليكم ازيك يا بابا الحمد لله ايه ايه بس تعبانة شوية وبتاع الأب بيدلع بنته سابها تخش جوه وما اتكلمش معاها في حاجة أول ما دخلت أخوها بقى فرحان أخته هتتحجب دخل بص قال لها إيه إيه بقى ورينا اشتريتي إيه إيه ده قالت له أنا ده الحاجات اللي أنا اشتريتها فمسك البتاع وقلبه نزلت منه خمس طراح بالعدد فقال لها إيه قالت له ايه لا مش بابا اداكي فلوس عشان خاطر تنزلي تجيبي هدوم بتاعت الحجاب قالت له ايوه قال لها امال هي فين قالت له ايه قال لها هو كده بس عرفتوا اسم الدرس جه منين قال لها هو كده بس قالت له اه لا لا لا كده بس بجد والله قالت له اه والله قال لها انت من اول يوم لحد اخر اليوم ومعاكي كل الفلوس دي واشتريتي الخمس طرح قال لها اه قالت له اه قال لها حول قوة إلا بالله الراجل تعب يا عيني عشان يجيب الفلوس وفي الآخر اتحجبت وجابت خمس طرح قعد آه، أخوها معاها وقعد يتكلم معاها عن الحجاب البنت كانت زيها زي بنات كتير جدا وده واقع متخيلة ان الحجاب ان هي آه، تحط طرح على شعرها ويبقى هي كده اسمها محجبة والموضوع انتهى وما بقاش فيه اي مشكلة خلاص انا بقيت محجبة زي زي كل الناس مش الحجاب فرض اتحجبت مش الحجاب ده يرضي ربنا اتحجبت واغلب البنات عايشين بالشكل ده هم في الغالب زي البنت دي مقتنعين جدا بأدلة الحجاب مقتنعين جدا ان الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين فهي حاسه قوي كلمه فلا يؤذين وعارفه ان الله عز وجل بيحبها جدا عشان خاطر كده لبست الحجاب وامتثلت هي بالفعل عارفه ان الله عز وجل قال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فطبعا كان لازم انها تخبي الزينه اللي هي شعرها وقامت جابت طرحه وقامت لابساها وللاسف الفهم ده مغلوط الزينه مش الطرحه والزينه اسف مش الشعر ولا حاجه بنات كتير واقعه في نفس القضيه ومتخيله ان الحجاب عباره عن طرحه تتلبس وبنقول اليومين دول يا طرحه ما تمت يا ريتها كانت طرحه وكملت ده هي كمان بيبقى طرحه وطالع لها قصة أو قصة وطلع لها طرحة المهم في الآخر إن الدنيا الدنيا غلط الدنيا غلط وهم متخيلين إن ده حجاب والله ده مش حجاب خليني أقول حاجة في البداية إن أي بنت أي بنت في الدنيا وأي ولد أكيد من جواه فطريا هو بيحب ربنا سبحانه وتعالى ونفسه يرضيه هي بتحب ربنا سبحانه وتعالى ونفسها انها ترضيه لكن هي بترضيه بما تعلم او بما تستطيع او بما عندها عندها من قدرات هي متوقعه ان هي دي قدراتها بس هي قدراتها اعلى من كده بكتير عشان خاطر كده لما نيجي نتكلم عن الحجاب هو اصلا ايه الحجاب الحجاب مش طرحه الحجاب مش غطاء راس الحجاب حتى مش عباية الحجاب مش نقاب الحجاب منظومة كاملة أي واحدة محجبة المفترض إن هي تبقى فاهمة ده فاهمة إن القضية مش قضية إن أنا أكون مستورة بس لا ده الحجاب منظومة إن المحجبة بتقول أنا محجبة أنا مطيعة ده شعار إن هي تلبس اللباس الهدوم اللي الله عز وجل ارتضاها ليها ده شعار هي بتقول للناس أنا مطيعة أنا فعلا مطيعة أنا من الذين يقولون سمعنا وأطعنا أنا أنا من دول أنا ما اسمعش الله عز وجل يأمر بأمر إلا وأمتثل ليه ده أنا ده شعار فهي بتبقى حاسة بكده فعشان كده بتلبس الحجاب حتى لو كانت نفسها من جواها وبالمناسبة ده طبيعي أي بنت بيبقى نفسها إن هي تظهر جمالها ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ ده طبيعي ده كل البنات كده كلهم بلا استثناء بلا استثناء هي مخلوقة كده أصلا والله عز وجل خلقها على هذا الشكل وهذا النحو واختبرها إن هي تخالف نفسها زي ما الراجل مأمور بكده برضه او اتخلق كده الله الراجل مخلوق يميل الى المرأة ويحب يبص على النساء صح نحمس على بعض يحب ان ينظر الى النساء كل النا... كل الرجاله بلا استثناء بلا استثناء وامر خالف هواك بقى طب يعني اضد الفطره تماما لا انظر ولكن لزوجتك لأختك لأمك للناس اللي انت ينفع ان انت تنظر ليهم والنساء كذلك هي من جواها نفسها تسمع انت جميلة انت حلوة انت بالفعل شيك جدا النهاردة ومع ذلك امرها ان هي لا ما تعمليش كده بس مسموح لك بحتة معينة مع الزوج مع النساء مع قرايبك اللي ينفع تظهري عليهم مع مع هي كده ولو كان التكليف في تيار طبعك اصلا يبقى اين موضع الاختبار يعني لو انت طبعك ماشي كده والتكليف ماشي كده اين الاختبار اين التميز اين واحد درجات الجنة فين مفيش في تكلف في مجاهدة في رفع في في ابن الجوزي يقول أظن ابن الجوزي فلا تعجبوا ممن هلك كيف هلك ولكن اعجبوا ممن نجا كيف نجا مش ابن الجوزي أحد السلف مش فاكر مين ولكن لا تعجبوا ممن هلك كيف هلك الطبيعي إن الإنسان لفي خسر إنما اعجبوا من ممن نجا كيف نجا ده بقى اللي تحمل ده اللي تكلف ده اللي جاهد نفسه عشان خاطر كده الحجاب ان انا اكون محجبة ده واحدة بتقول انا انا مطيعة ولو كان على غير هواي انا همتثل لكلامك يا رب انا عارفة قوي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم انا فاهمة دي قوي وعشان كده انا امتثلت لامرك فانا محجبة انا مطيعة المحجبة كأنها بتقول بحجابها أنا حرة أنا حرة أنا حرة ألبس اللي الله عز وجل أمرني بيه مش اللي انتوا عايزين ان أنا ألبسه تجد ان بنات كتير أول ما تلبس حجاب سليم شرعي ربنا سبحانه وتعالى يرضاه تجد انتقادات آه عشان خاطر انت اتحررتي انت لو كنت بجد حرة هتلبسي الحجاب اللي الله عز وجل يرضاه انت لو كنت بجد ما بتبصيش لنظر الناس هتلبسي الحجاب اللي الله عز وجل يرضاه انما طول ما انا اسير لنظرات الناس والكلمات الناس والرأي الناس هفضل شغال عند الناس واعمل اللي بيرضي الناس فالمحجبة حجاب شرعي سليم بتقول انا حرة المحجبة حجاب شرعي سليم بتقول أنا مقيدة طب إيه ده أنا مقيدة دي مش حاجة حلوة حاجة وحشة صح؟ لا سبحان الله التعامل مع الملك جل جلاله دائما له طبيعة خاصة احنا بنقول هو حلو ان انت تعيط لحد لا حلو ان انت تتذلل لحد لا حلو ان انت ترجو حد لا حلو ان انت تلح على حد لا حلو ان انت تبقى واحد ماسكك من رقبتك كده ما تعرفش تعمل حاجة الا بيه لا حلو ان انت تبكي لحد لا حلو ان انت تبقى مكسور لحد لا حلو ان انت تبقى فقير لحد لا وكل ده حلو للملك جل جلاله ان وانت قاعد كده في بيتك وانت قاعدة في بيتك وبتصلي قيام ليل ولا قاعدة حتى بتقرأي قرآن ولا قاعد حتى بتفكر في نعم ربنا سبحانه وتعالى عليا تنزل دمعة لو الدمعة دي نزلت لحد تبقى وحشة وذل إنما لما تنزل لله عز وجل تبقى متعة ويبقى الواحد بينزل الدمعة ويتمنى إن وهي نازلة التانية تنزل لأنها نازلة للملك إن الواحد وهو قاعد بيدعي وبيبكي يبقى مع انه بيبكي الا ان هو سعيد ان بالفعل بكى وان ربنا سبحانه وتعالى وفقه لده ان وانت محتاج حاجتك من الناس ورايح ترفع ايدك لربنا وتدعيه وتتكسر له وترفع حاجتك ليه تبقى قاعد حاسس بعزة قوي ان ممكن اي حد اه اي حد اي حد يبقى معاه اللي انت عايزه بس انت عارف ان كل الناس دي في الاخر في ايد الملك قلوبها بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فأنت أو أنت لما تكوني محجبة مقيدة طب المقيدة دي وحشة؟ لا مش وحشة لما تكون للملك ما تبقاش وحشة لما أكون مقيد بكلام الله عز وجل ما تبقاش وحشة لما يبقى اللي بيتحكم فيا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تبقاش وحشة لما ابقى تحت أثر وأطيع الله وأطيع الرسول ما تبقاش وحشة ما تبقاش وحشة بالعكس ده أنا ببقى حاسس بالقيد إن هو تاج على راسي أنا عبد لله عز وجل ومقيد باللي الله عز وجل أمر بيه عشان خاطر كده المحجبة بتقول للناس أنا مقيدة بكلام ربنا مش بكلامكم فما تقولوليش حاجة تخالف كلامه عشان أنا ما بسمعش كلامكم أصلا أنا مش تبعكم أنا ماشية ماشية مع كلامه حتى لو كلكم خلاف كده أنا معاه أنا رضيت بالغربة الغربة اللي هي أصلا حاجة وحشة إنما لما تبقى لله تبقى جميلة وحلوة واستمتع بيها ومنشرح الصدر ليها كمان النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس فأنا لما أبقى حاسة كواحدة محجبة أن أنا صالحة حتى بين ناس كتير جدا أبقى حاسة أن أنا الله عز وجل اصطفاني وأكرمني فابقى حاسة بالغربة دي إنها منة وفضل وكرم وعزة بين الناس أنا محجبة لما تكون واحدة محجبة كأنها بتقول لكل واحد فينا أنا بحب بس بحب مين ربنا سبحانه وتعالى إن بالفعل هخالف كل حاجة ليه مش هبص ليكوا خالص وهبص للي أنا بحبه بس شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الناس اللي, اللي أمنت بجد وإن الإيمان بجد رسخ في قلوبهم أشد حبا لله فيقدم كل ما أمر به الله ولو كان يخالف هواه يقدم كل المستحبات حتى لأن الله عز وجل يحبها ولأني أحب الله عز وجل لذا هقدم كل حاجة ليه حتى لو كانت في الآخر إن أنا أتحجب عشان خاطر أنا بحبك عشان كده هتحجب المحجبة كأنها رفع شعار أنا خايفة خايفة الله عز وجل يقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم سبحان الله والله العظيم الخوف ده جميل قوي يعني لما انت تبقى ماشي في الشارع وحاسس ان انت سبحان الله حاجة ما تتوصفش اصل الحاجات دي بتتضايق ما, ما, ما بتتوصفش لو قعدنا نتكلم فيها كده سنين ما هتتوصفها ازاي دي ان لما الحب والخوف تبقوا داخلين في بعض كده بتحبه قوي خايف منه قوي بتحبه قوي فعايز ترضيه قوي وخايف منه قوي لانه عذابه شديد قوي وبترجو ثوابه قوي وبترجو رحمته قوي لما تبقى ماشي كده في الشارع تبقى ماشي عامل ازاي تبقى ماشي طاير ان اللي فعلا بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى في الزمن ده ندرة من غير زعل قلة قلة اللي بيخاف اللي بيفعل بيخاف النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة فهو الجنة قدام قدام عينه هو خايف قوي إن الجنة تفوت منه خا- خايف إن الجنة تفوت وخايف من وراه النار تقرب فهو على الطريق خايف فأما يعمل معصية ترجعه ورا يعني تقربني من النار وتبعدني عن الجنة لا يرتفع عنها ويقول قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم لا أتحجب بقى أتحجب أتحجب وأبقى خايفة ودي في حد ذاتها جمال ومتعة إن أنا أكون أشعر بالخوف من ربنا سبحانه وتعالى بس أحسن ما ده بيخاف من فلان وده من فلان وده من فلان الناس كلها بتخاف الناس كلها بتخاف اللي خايف من المستقبل واللي خايف على فلوسه واللي خايف على معرفش ايه وكل واحد عنده حاجة يخاف عليها والقلب له قوة معينة للخوف لازم تصرف فإن صرفت لغير الله عز وجل لم تصرف لله ولو استفرغ الإنسان خوفه في الخوف من الله عز وجل ما خاف من أحد لو كل طاقة خوفي اتوجهت لله مش هعرف اصلا اخاف من حد تاني زي الحب ان انا بحب كذا وبحب كذا وبحب كذا وبحب كذا وبحب كذا اجي احب ربنا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله اصل ربنا جه في الاخر انما لو ربنا سبحانه وتعالى كان جاي في الاول كان خد النصيب كله اجي بقى احب حاجه تانية ما تجيش عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان في الدنيا دي بيقول مثلي في الدنيا كأني غريب أو عابر سبيل مثلي في هذه الدنيا كرجل استظل بظل شجرة ثم راح وتركها خلصانة خلصانة لما سيدنا عمر بن الخطاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولقاه نايم على حصيرة قال يا رسول الله أنت على هذا الحال وكسرى وقيصر يتمتعون في النعيم قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة الشاهد إن أنا محجبة أنا بحب أنا محجبة أنا خايفة أنا محجبة أنا أمينة أمينة شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن والآية دي بتخوف قوي يا جماعة والآية دي لكل واحد فينا كل واحد فينا قال الله عز وجل ويل للمطففين مين المطففين ها مطففين الناس بتغش في الميزان ويل للمطففين من غير زعل هو الحجاب ترحم ويل للمطففين حجاب وبنطلون حجاب وقصة حجاب وبادي ضيق حجاب ومشمرة حجاب وبرفيوم ويل للمطففين انت بتغشي بتغشي مين نغش ربنا مش هنعرف نغش ربنا مش هنعرف نمكر بربنا انت ممكن تضحكي على نفسك والشيطان يضحك عليكي وتفتكري ان انت كده محجبة لكن ويمكرون ويمكر الله بتنكري بمين بالملك مش هتعرفي مش هتعرفي المحجبة بتقول انا امينة انا لابسه حجاب شرعي سليم زي ما ربنا امر من غشنا فليس منا ما غشوش ما غشش الناس في الطاعة البسه زي ما هو أمر زي ما هو يرضى ويا رب يرضى ويا رب يتقبل بس ما ألفش من دماغي المحجبة بتقول أنا قدوة أنا مسلمة أنا مختلفة أنا حاجة تانية يا جماعة المسلمة ان انا لو ماشي في اي مكان في العالم وشفت واحدة محجبة انا اجزم ان دي دي مسلمة المحجبة بتقول أنا مسلمة أنا رفعت شعار الإسلام أنا أعليت ديني أنا خليته يذكر في كل حتة وبالخير مش بالشر المحجبة حاجة تانية عشان خاطر كده الموضوع مش طرحه وبس هو مش طرحه وبس هو مش عباية وبس هو مش لبس وبس الحجاب منظومة كبيرة قوي لازم لما تدخليها تدخليها كلها الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة ادخلي كلك ادخلي في السلم كله مش حتة وحتة لأ عشان اللي بيتولى عقابه شديد عقابه شديد جدا عارفة في دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم في الأذكار عارف لما تقول وعارفة لما تقولي رضيت بالله ربا وانت تكون مش راضي بيه او تكون بتقول له انا راضي وانت افعالك بتقول لا والله مش راضي قوي لا يعني حاجات وحاجات لما تكون بتقول رضيت بالإسلام دينا وانت أو انت شايفة في الإسلام ان في حاجات مش للدرجة دي وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وما بقى مش عايزة زي زوجته أو بنته اللي راضي وبيقول أنا راضي لازم يبان عليه الرضا لازم يبقى شكله راضي لو كان بالفعل صادق لو كان الإنسان ده بجد راضي بحكم الله عز وجل لو كنت انت بجد راضية بحكم الله عز وجل كان زمانك ارتديتي الح- ارتديتي الحجاب اللي الله عز وجل أمر بيه كان زمانك ارتديتي الحجاب اللي الله عز وجل رضى ليكي الناس في الرضا اتنين وكل واحد فينا واحد من الاتنين دول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أو رضي الله عنهم ورضوا عنه يا إما أنا أكون بجد ربنا راضي عني وأنا راضي عن حكم الله عز وجل فيا وقضاءه عليا يا إما أن أنا أكون راضي إن أكون مع الخوالف اوعي تكوني مع الخوالف إحنا مش قد العقاب العقاب شديد شديد قوي وما فيش حد فينا قده النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أهل النار لم أرهما بعد قوم معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لن يدخلن الجنة ولن يجدن ريحها سبحان الله شوف النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيحبنا وبيخاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل من رب ودود غفور كريم عفو رحيم لن يدخلن الجنة ولن يجدن ريحها بالمصرية بتاعتنا مش هتخش الجنة ولا حتى ولا حتى هتشم ريحتها فلما الكلام ده يتقال فيا مفترض ان انا اترك مفترض ان انا اتغير مفترض ان انا اتحرك من مكاني انا مش قد ان انا ما ادخلش الجنه اصلا ما نتعبش الدنيا واخره بصراحه يعني مبقاش تعبان في الدنيا ولما اموت اخش حتة تانية غير الجنة لن يدخل لن يدخل الجنة لن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لن يدخلن الجنة ولن يجدن ريحها في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم شديد قوي يا جماعة الشيخ الألباني مصححه شديد قوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث من من حديث عبد الله ابن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت بقية الحديث صعب لما نشوفهم بقى نعمل ايه ندعي لهم بقى ربنا يغفر لهم ويرحمهم ويهديهم عشان خاطر دول غلابة وبيعملوا حاجة معصية وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهم الهداية وكده شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه إذا رأيتموهن فلعنوهن فإنهن ملعونات شوف, شوف, شوف القوة شوف العقاب لا إذا رأيتموهن فلعنوهن طب نلعنهم طب لا طب أنا مش هلعنهم بصراحة مش مهم فإنهن ملعونات هم أصلا ملعونين تخيل بقى وتخيلي ان الحديث ده ممكن يبقى نازل فيكي ان انت تكوني نساء كاسيات عاريات طب لا انا ممكن انا مش كاسيات عاريات ولا حاجة طب يعني ايه كاسيات لابسين هدوم هي لابسة مش مش لابسة لا هي لابسة ولابسة من تحت ولابسة من فوق وممكن تبقى كمان لابسة طرحة ولكن عارية ملامح جسدها كله باين شكلها باين يا جماعة الشباب بيقلسوا لسه واحد كان بيقول لي الخلاف بقى بين الشراب والبنطلون خلاف لفظي ان كده صعب كده كتير انا اه لابسه هدوم لكن كاني رسماها على نفسي هو انا لما البس بنطلون سليم ابقى كاسيه عاريه ولا لا هو انا لما البس بادي ضيق ابقى كاسيه عاريه ولا لا هو انا لما البس هدوم ضيقه عليا مش هبقى كاسيه عاريه طب كم في المية دول كتير لو انت سمعتي واحد بيقول لك وهو لا يصح عشان خاطر ما فيش حد يعمل فيكم كده لأن هناك فارق بين لعن المعين ولعن النوع ما ينفعش واحدة متبرجة معدية من جنبي تقوم أقول لها الله يلعنك آه لا هيقول لك الغليظ بيقول لك ما اعرفش إيه ما هو غليظ بقى والناس لما تصدق تمام لا ده النوع مش العين لما تشوف حد ادعي له ربنا يهديه ولكن النوع عقاب نوعي يعني الشاهد ان لو واحد غلط بقى وعمل كده وهو غلطان بس لو عمل كده هتزعلي ولا لا هتزعل صح العقاب في ذاته اشد من اللفظ بمراحل يعني انا لو ما حدش قال لي كده ورحت يوم القيامه لقيت نفسي ملعونه لا ده انا كان يقابلوني في الدنيا ويقولوا لي الله يلعنك احسن ومع ذلك ألم اللعن في الدنيا شديد ما بالك بمن يلعن فعليا نسأل الله عز وجل العفو والعافية وكفى اسم المتبرجة مين المتبرجة دي اللي هي لابسه طرحه برضه عشان خاطر ما حدش ما احنا لازم نسمي الاسماء بمسمى الحاجات بمسمياتها يا جماعه لازم نسمي الاشياء بمسمياتها هي ممكن تبقى لابسه طرحه ومتبرجه اه متبرجه طالما ما لبستش حجاب شرعي سليم طالما ما لبستش اللي الله عز وجل امر بيه تبقى متبرجه من غير زعل كفاكي اثما ان اللي يمشي في الشارع ويبصلك ياخد ذنب ان انت بصتك بذنب اللي ينظر ليكي ياخد سيئة اللي ينظر ليكي قد يعاقب أن يحرم قيام الليل اللي ينظر ليكي قد يعاقب أن يحرم التكبيرة الأحرام أو الصف الأول النظر لك عقاب تخيلي ان انت كده تخيلي ان ممكن حاجة اعظم من كده بقى انت انت وانت ماشية في الشارع ودي حاجة انا بتفجعني شخصيا تقابلي واحدة صاحبتك تقولك البنطلون ده جميل قوي جبتيه منين تقولك جبته من Next وعامل sale بجد تحفة ممتاز تقوم رايحة وتشتريه اشتريته على حس مين على حسك أنت سبب في في هذا الشأن في هذا الذنب تبقى أنت نايمة في بيتك وهي بتعمل ماشية في الشارع وينظر لها وانت عشان سبب في الإثم فأنتما في الإثم سواء تيجي البنت دي تكبر بنتها تبقى زيها في ميزانك وكل واحدة خدتك قدوة في يوم من الأيام أو أعجبت باللي انت لابساه وانت دلتيها عليه وارتكبت بيه ذنب طالما انت عارفة من البداية وكنت بتعملي الذنب ده يبقى في ميزانك حاجة تفجع حاجة تفجع ان الناس كلها بتدور على الحسنة الجارية وفي ناس ماشية في السيئة الجارية وأعظم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون كل أمتي معافى إلا المجاهرون والمتبرجة طب أنا عايز أكمل الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستراه الله عليه فيقول يا فلان يا فلان البارحة عملت البارحة كذا وكذا ده اسمه مجاهر وهذا غير معافى قيل المعافاة هي العفو عن الذنب أحد وجهي تفسير الحديث قيل إن أنا لما أجهر بالذنب ده أنا كده أحرم العفو وأجهر بالذنب ده يعني أعمل إيه أعمل الذنب بالليل وأنا لوحدي وأصحى الصبح أقول أقول للناس أنا عملت ما بالك بقى وما بالك بقى باللي بتعمل الذنب هو ذات نفسه أصلا قدام الناس قدام الناس حتى صار هذا الذنب بسبب أغلب هؤلاء عادي وبقت البنت اللي بتلبس بنطلون دي هي العادية واللي بتلبس ضيق دي هي العادية بسببك ده حصل بسببك ده حصل وبقت البنت اللي لابسه حجاب شرعي بقت هي اللي تتسمى باسم مميز وكأن الأصل أن الله عز وجل يأمر فيعصى والاستثناء أن يأمر فيطاع لذا سميتنا الاستثناء وتركنا الأصل إن الأصل إن الله عز وجل عز وجل يقول تحجبي فما تتحجب أي حجاب ولو لم يأمر به وبعد كده شوية ناس بس صغيرة غلابة هم دول اللي يلتزموا بالحجاب يبقى دول اسمهم آه الملتزمين المجلببات اللي بيلبسوا عبايات المتدينين الإسلاميين كلام غلط مفيش إسلاميين اسمه مسلمين المسلم المفترض إن أنا مسلم مفيش بقى ايه متدين يعني ايه متدين يعني بيقول لك ده متدين طب والمتدين ده ده الاستثناء الطبيعي بقى ايه اللي هو لا يحترم دينه ده ده الطبيعي والتاني بقى اسمه متدين مفيش متدين في مسلم والمسلم ده يجب عليه أن يلتزم مكانه عبد يسمع ويطيع ده غير كده لأ فما انت تعملي كده قدام الناس ده انت بإيدك بتحرمي نفسك من عفو ربنا ده احنا في يوم من الأيام هنقف قدام ربنا سبحانه وتعالى نتلفت يمين وشمال أسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة وأن ندخل الجنة بغير سابقة عذاب ولا حساب هنبقى واقفين قدام ربنا سبحانه وتعالى بتتلفت مين ممكن ينقذك تبقى تدور على صيام صمت يجي يقول يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه أو قرآن يجي يقول يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه أو تلاقي غمامتان أو أي حاجة أو النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لك أو ما أنا جاي بإيدي وشاطب العفو بمجاهرتي للذنب يا الله والله ما قد عقوبة الحجاب والله ما قد عقوبته لسه ممكن واحدة تقول لك الكلام مش عليا مش أنا أنا محجبة أنا صح خلينا آخر حاجة كده نقول آه، هو الحجاب اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضاه ده شكله عامل إزاي أصل لو أنا دلوقتي دخلت المسجد بعد صلاة الظهر ولقيت واحد واقف بيصلي ثلاث ركعات يبقى الراجل ده بيصلي ايه ها ها هنقول له يا استاذ حضرتك بتصلي ايه يقول لي ظهر هو مش هيصلي المغرب ده الدنيا نور يا جماعه اقول له ماشي فازلك الدكاتره دي انت بتصلي ايه هيقول لي بصلي ظهر اه هو الظهر حضرتك كام ركعه اسم كام ركعه الظهر اربعه حضرتك صليت ثلاثه يبقى اسمه هم؟ يبقى اسمه ايه ما اسموش ظهر يقول لي يعني انا صليت الظهر بس كنت مقصر شويه صليته ثلاثه لا اقول له لا حضرتك هو الظهر اربعه ما فيهوش مقصر ما ما فوق الدور ما فيهوش م- هو كام هو تا- هو اربع ركعات صليت ثلاثة ده اسمه ما اسموش ظهر ما, اسم- ما, ما, ما, ما اسموش ظهر يا عم انت بس اتقي الله انت متشدد انا عارفكم بشوفكم على التلفزيون قول لي الظهر كام ركعة أربعة طيب أنا صليت كام ثلاثة طيب يبقى صليت قد إيه من الصلاة 75% يبقى ده ظهر بنسبة 75% مظبوط الكلام ها مش مظبوط الكلام مش مظبوط الكلام الله عز وجل افترض الظهر أربع ركعات افترض العصر أربع ركعات افترض المغرب ثلاث ركعات ما ينفعش واحد يجي يقول لك إيه لا طب أنا هصلي المغرب أربعة ما ينفعش هو قال هذه الطاعة تتم على الوجه الفلاني فلازم انت تنفذيها بالوجه اللي هو امر بيه مش اللي انت شايفاه لان انت لو عملتي حاجة غير اللي الله عز وجل امر بيها ما يبقاش امره يبقى حاجة تانية واضح عشان خاطر كده لما نيجي نقول ايه شروط الحجاب يبقى شروط اللي ربنا امر بيها لما يقع واحد ولا اتنين ما يبقاش ما يبقاش اسمه حجاب ده بقى ما نضحكش واقول انا جبت 75% من الحجاب وتقول لك لا انا مش محجبه انا محتشمه لا لا محتشمه ولا بتاع هو يا محجبه يا اما يا مش محجبه ومن هذه الشروط ألا يشف إنه يكون شفاف إنه ما يشفش ومن أغرب وأعجب الأزمنة اللي بالفعل بنمر عليها في مسألة تلبيس الحجاب تجد إن طرحة و- والشعر باين يعني الطرحة شفافة تجد أن المحجبات وهذه آفة وأنا أعلم الكلام ده المحجبات في الأفراح يلبسوا فساتين؟ اه يلبسوا فساتين صح؟ اتق الله ربنا يرزقنا الأدب قول أمين يعني عشان ترزقوا بس يعني. إن في الأفراح يعملوا إيه؟ ها؟ ما أعرفش دي بس أنا أعرف حاجة تانية ها؟ إن تبقى محجبة بس تلبس فستان وأجزاء الكم والمعرفش إيه ده في كم ولكن شفاف لا ضحكنا احنا كده بقى على الدين ولفينا على يعني كده مش هيتكتب خلاص خ- الحمد لله انت رايحه الخياطه فقيهه قرأت شرط أن يجب عن الحجاب أن يكون يحوي جسد المرأة بالكامل أعمل إيه تقريبا اسمه شيفون آه، أقوم جايبه ده حجاب ما تزعلش دي يقول لك أصل ده يوم يوم في العمر طب يوم في العمر بالمناسبة حضرتك العروسة لا أمال إيه أنا جاي أصطاد تصطادي إيه حضرتك والله ما ينفع والله ما ينفع حجاب يبقى حجاب حجاب يبقى حجاب يبقى لا يشف مفيش حتة باينة من جسمي أنا عايزك تعرفي إن في بنات عايشة يمكن قدك أو أصغر منك أو أكبر منك أو حتى والله عجائز وهي نازلة أقسم بالله بتدور على السنتي والاتنين سنتي اللي ممكن يبانوا وبتغطيهم وللأسف في واحدة بتتعمد إن هي تلبس حاجة تشف اتنين أن يكون ساتر لجميع البدن إن هو يكون ساتر لجميع البدن يعني مفيش حتة في البدن باينة يعني ما تنفعش كده محجبة أصل أنا في كلية فنون جميلة وبنشتغل شغل عملي أصل أنا في كلية صيدلة وبنشتغل شغل عملي أصل أنا معرفش إيه وبنتحرك جامد أصل الدنيا حر وما جاتش على دي لا جت جت مفيش حاجة اسمها اسمها كده مفيش حاجة اسمها محجبة ومطلعة قصة دي مش محجبة ده حتى الشعر اللي هما أنا آسف بيضحكوا على نفسهم بيه بقى في دلوقتي ناس بتطلعه بره دي بقت حاجة نسأل الله عز وجل العفو والعافية ما ينفعش ما ينفعش ان انت تكوني بتعملي كده لازم يكون الحجاب ساتر لجميع البدن ما فيش حتة منك ظاهرة انت غالية ما تكشفيش جسمك ما تكشفيش حتة منك تكشفيها ليه انت اغلى من كده بكتير منزلتك في الاسلام انت لو تعرفي بالفعل منزلتك في الاسلام عمرك ما هتكشفي منك حتى لو سنتي انما انت مش عارفة انت ذات نفسك بتتعاملي مع الحاجات الغالية اللي عندك غير الحاجات الرخيصة فما ترخصيش نفسك تحطي الذهب بتاعك او الحاجات المهمة بتاعتك في شنطة في علبة في الدولاب في حتة محدش عشان خاطر دي حاجة غالية انما الحاجة اللي ملهاش قيمة كل ما قيمتها تقل كل ما تنتشر اكتر لحد ما تطرع على باب الشقة اوعي تكوني كده اوعي تكوني رخيصة انت غالية تاني حاجة ساتر لكل البدن او لجميع البدن ثلاثة ألا يصف وآه من ألا يصف أنا مصر أفتكر الراجل اللي بيصلي الظهر ثلاث ركعات ينفع؟ ما ينفعش أنا عايز أفكرك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نساء كاسيات ها عاريات هم كاسيات وعاريات في نفس الوقت هم مكسيين لكن الحتة اللي مكسية دي كأنها عريانة يبقى ايه يبقى يصف يبقى يصف زمان ده بنشوف في حاجات يا رب توب على بنات المسلمين يا رب توب على بنات المسلمين ما ينفعش ما ينفعش واحدة تكون لابسة بنطلون ضيق وماشية في الشارع ما ينفعش ما ينفعش واحدة تضحك على نفسها بجيبة ضيقة وتقول لك أنا ما لبست بنطلون ما ينفعش ما ينفعش واحدة تلبس عباية ضيقة ما ينفعش ما ينفعش ويجوا يضحكوا على نفسهم وتلبس بنطلون وفوقيه تونيك ما ينفعش لأنه برضه يصف لازم يكون في فضفاض لازم يكون تفاصيل جسمك مش باينة هو ده الحجاب اللي ربنا يرضاه هو ده الحجاب اللي يغليكي هو ده الحجاب اللي الله عز وجل أمر به زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين نساء المؤمنين اللي انت مفترض ان انت تكوني واحدة منهم سيدة عائشة رضي الله عنها دخل عليها بعض النساء كانت بعضهم يلبسن ملابس نسبيا طبعا ضيقة وإلا أكيد ما شافوش اللي احنا فيه فقالت السيدة عائشة إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات لو كنتم مؤمنين دي مش هدوم المؤمنين دي مش هدومهم هدوم المؤمنين حاجة تانية بيلبسوا حاجة تانية شكلهم مختلف المؤمنين غاليين رافعين شعار الطاعة ما يلبسوش ده الحجاب لا يكون زينة في حد ذاته ما ينفعش ابقى لابسة الحجاب اصلا الحجاب فكرته ان هو يخبي الزينة فخليناه هو ذات نفسه زينة سامحوني أنا آسف هم اليهود ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم ان هم يصطادوا يوم ايه السبت عملوا ايه رموا الشبك الجمعة وشالوه وشالوا الحد عملوا ايه اصطادوا السبت واحنا هننكر بربنا هو قال لك البسي حاجة تستر الزينة تقومي لابساله زينة ويمكرون ويمكر الله اوعي تنكري بربنا انت مش قده الله عز وجل امرك ان انت تلبسي حاجة معينة امرك ان انت تخبي زينة الزينة اللي عليك الله عز وجل ولا يبدين زينتهن الا الا ما ظهر منها ايه الذي ظهر منها ظهر الرداء الحاجة اللي مش هينفع اخبيها ما ينفعش بقى انا اخلي ظاهر الرداء ده هو اصلا زينة لان من شروط الحجاب انه الا يكون زينة في حد ذاته خمسة لا يكون ملابس شهرة شبيهة دي باللي قبلها شوية ولها صور متعددة الشاهد ان انا ما كنش لابسة الحاجة عشان خاطر ابقى بقول انا هو انا المميزة ودي في الاخر يجب ان تقع في حاجة من الشروط اللي فاتوا تسقط شرط من الشروط عشان خاطر تبقى مميزة لازم تبقى لابسة حاجة في الغالب تشف او تصف او تكون زينة في حد ذاتها او ان هي تكون ليست جامعة للبدن او صور تانية كتير ولكن لما انا يبقى عندي بقى حجاب واحد كل الشروط دي مش موجودة فيه يبقى ده اسمه حجاب ده اسمه مش حجاب ما اسموش حجاب والله الحجاب زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمر به الحجاب إنه لا يشف ولا يصف ولا يكون زينة في حد ذاته ولا يكون ملابس شهرة ويكون ساتر لجميع البدن انت بتلبسيه عشان تقولي لربنا سبحانه وتعالى انا مطيع عليك يا رب سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير انا راضيه بحكمك يا رب انا فخوره بديني يا رب أنا والله يا رب قدوة وحنشر دينك أنا أمينة على الدين أنا مش بطفف في الميزان أنا مش هغشك أنا هحفظ الدين ده أنا راضية بيك أنا مسلمة عشان خاطر كده اتحجبت هو ده الحجاب هو ده الحجاب ان انا لما اشوف واحدة في الاخر رضت لنفسها ان هي تبقى كما امر الله عز وجل هذه نور في الارض نور بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان من اوصافه كان قرآن يمشي على الارض سيدة عائشة بتوصف السيدة فاطمة وبتقول كانت لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفي بقى تعملي زي السيدة فاطمة كده النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآن ما يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم والسيدة فاطمة كانت ماشية زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيمشي حسيا يعني تعرفي انت بقى تمشي زيها امشي زيها خليكي زي السيدة فاطمة زي السيدة عائشة زي السيدة خديجة خليكي مع نساء المؤمنين خليكي تيجي يوم القيامة وانت فرحانة ان انت معاكي حسنات وان انت في زمن الغربة كنت قبض على الجمر حتى لو كان اغلب البنات بتلبس حاجة ربنا ما يرضاهاش حتى لو انت نفسك في وقت من الاوقات كنت بتلبسي حاجة ربنا سبحانه وتعالى ما يرضاهاش انما انت خلاص رضيتي ان انت تحملي الامانة لما انت تبقي بتحملي هذه الامانة لازم بجد تكوني قدها خلاص انت مسلمة وحملتيها لازم تبقي فاهمة ان الموضوع مش صغير موضوع كبير وان انت هتقفي قدام ربنا سبحانه وتعالى وهتتحاسبي وان هي مش فترة اللي هي فترة الحياة وبعد كده لا شيء لا ده في حساب الله عز وجل قال أفحسبتم أنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون والله الآية دي مفترضة رب إنها تتكرر في ودان كل واحد فينا أنت فاكر إن أنت اتخلقت عبثا عشان تاكل وتشرب وتنام وتتجوز وتشتغل لا هترجع وتتحاسب على كل حاجة أنت عملتها وكل حاجة أنت كنت سبب فيها وكل حاجة أنت كنت سبب فيها مش خاطر كده أنا بقول لك بالله عليك خدي قرارك دلوقتي توبي لله عز وجل انت مش قد ان انت تتلعني انت مش قد ان انت تكوني من اهل النار انت مش قد ان انت تكون عندك سيئات جارية انت مش قد ان انت لا يعفى عنك وان انت تكوني من المجاهرين انت مش قد ان انت تبقي سبب لفساد واحد أو سبب لنشر الفساد في الأرض أو سبب لعقوبة تنزل على الأرض ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الصحابة مرة وقال لهم خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهرت فيهم الأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا لما ظهرت عندهم الفاحشة اللي أنا ممكن أكون بحجابي الضيق ده سبب في وجودها كلنا تعقدنا انت بتظلم اللي حواليكي لو كنت بالفعل سبب لنشر الفاحشة بالله عليكي ركزي مع نفسك شوية كلنا هنموت وهنقف قدام ربنا سبحانه وتعالى ومن وجد خيرا سيحمد الله عز وجل ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لذا حاسبي نفسك الآن وتراجعي عن أخطائك الآن قبل أن يحاسبك ربك الرحيم ولكن الله عز وجل كما أنه رحم وغفر لامرأة في سقيا كلب أدخل امرأة النار في هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك